مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات لما هنيجي يا جماعة نتكلم على الأرقام القياسية ما ينفعش ما نتكلمش عن المخرج الرائع اللي غير تقريبا طريقة تصوير الأفلام وغير مفاهيم ال budget ومفاهيم ال- ال graphics ومفاهيم القصة ومفاهيم الأحداث ومفاهيم ط- طريقة الإخراج أكتر من المخرج الرائع جيمس كاميرون ليه أنا بجيب سيرة الأرقام القياسية؟ لأن ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة حلقتنا النهاردة يا جماعة مش هنتكلم بقى على قوائم وكده لكن احنا هنتكلم على profile للمخرج جيمس كاميرون وأنا قاصد أديله اسم مخرج الأرقام القياسية وده انا هنتكلم عليه في حلقه النهارده ليه يا جماعه لانه افلامه يا جماعه محققه ارقام قياسيه في الايرادات وفي ال budget وفي طريقه انتاجها تقريبا يمكن قليل جدا ما يقدروا يقوموا بالموضوع ده ان لم تكن بقى افلامه دي غيرت حاجات كتيره جدا في حياتنا سواء بقى من افلام اكشن او افلام science fiction لان دي الحاجات اللي هو بيحبها يعني فده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقه النهارده إيه، دي هتبقى تقريبا تاني حلقه نتكلم فيها عن مخرج بعينه انتوا فاكرين احنا قلنا ان في آه، المخرجين ممكن ناخد حلقه نتكلم على مخرج معين او نجم نتكلم عليه في حلقه معينه إيه، كان لنا حلقه قبل كده طبعا في بدايه البودكاست كنا اتكلمنا على المخرج زاك سنايدر على اساس انه مخرج underrated وكده إيه، ما ما تحاولوش تسمعوها قوي لان هو يعني كانت في بدايه البودكاست وكده وكانتش متسجله حلو يعني لكن لو سمعتوها اعرفوا ان ايه كنا لسه في الاول فاحنا النهارده هنتكلم طبعا عن المخرج جيمس كاميرون من بدايه بقى ما فكر انه يخش في عالم بقى الاخراج السينمائي لايامنا الحاليه في سنه 2024 طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بنبذه صغيره كده عن ال early life للمخرج جيمس كاميرون او لجيمس عامه او نقول كاميرون عامه يعني إيه، مبدئيا يا جماعه هو من مواليد سنه 1954 في مقاطعة أونتاريو في كندا ده ناس كتير ما تعرفهاش ان هو أصلا مخرج Canadian من كندا مش مخرج أمريكاني وفي بداية حياته م- ما كانش له خالص في المجال السينمائي خالص هو كان آه، نشأ في أسرة معظمهم كانوا مهاجرين من اسكتلند و... ودخل هو ي- في الج- في الجامعة يدرس مهندس فيزيائي لكن هو كان بيحب ال storytelling كان بيحب ايه يكتب قصص وكده يعني وكان ايه في وقت فراغه كده ساعات ممكن ايه يكتب آه، مثلا قصة مثلا حدث معين آه، آه، super hero بتاع كده يعني لكن حياته اتشقلبت سنة 1977 ليه بقى؟ لأن السنة دي يا جماعة نزل فيلم Star Wars اللي هو أول فيلم في سلسلة Star Wars الأسطورية اللي هي غيرت هوليوود بالكامل زي ناس كتيرة جدا هو انبهر بالفيلم دوت وانبهر بالإخراج وبالقصة وبالأحداث وبالشخصيات لكن أكترية انبهاره كان بال graphics وخ- وحطه تحت كلمة graphics دي 100 خط هو الراجل ده كان بيعشق ال graphics أو اكتشف إن هو بيعشق الجرافيكس ولعلمكم جيمس كاميرون يا جماعة ما درسش سينما ما دخلش أي filming school هو في وقت ما هو شاف Star Wars يا جماعة كان بيشتغل سواق لوري part time job بقى جنب دراسته وبتاع مش واضحة يعني لكن هو قال لك أنا I was truck driver أول ما شفت Star Wars قلت أنا لازم هشتغل في صناعة الأفلام وقال إيه bye bye يا يا عربية bye bye يا truck driver يعني من الآخر يعني ابتدى بقى ايه يحاول من خلال علاقات بقى عنده في في كندا وكده ان هو ايه يحاولوا ايه يخلوه ي keep in touch او يتقرب من ص- صناع السينما في هوليوود لغايه ما في سنه 78 قدر يلاقي شغلانه في استوديو ما كانش فيه بقى استوديو graphics وقتها يعني كان وقتها لسه ILM لسه عامله Star Wars وبعد كده بقى بقى ال giant graphics and visual effect studios هو اشتغل في استوديوز بتاعت آه، آه، روجر كورمان روجر كورمان ده يا جماعه كان مشهور ب آه، مش ال graphics بقى كان مشهور بالماكتات وال practical effects اللي هم مثلا لما يجوا يعملوا مثلا مدينه مثلا طياره بتقع فيها وكده يقوموا بانيين مثلا مدينه وايه تبقى miniature effects يعني وهو كان بدايه شغله كان model maker يعني كان هو ايه بيبني ال models بقى سواء بقى ايه, إيه م- مكاتب مثلا هتتكسر إيه مثلا في ال background مثلا عمارات عاليه كده يعني وابتدى يشتغل اول فيلم اشتغل فيه ك special effects director او مش special effects director هو يشتغل في ال special effects في ال miniature effects بالذات كان في فيلم Escape from New York سنه 1981 للمخرج الاسطوري جون كاربنتر للناس اللي ما تعرفش يا جماعه ان جون كاربنتر كان من عمالقه افلام الرعب وده اللي هنشوفه بعد كده لان اول فيلم لان الفيلم الرعب من الاشهر افلام الرعب اللي تم انتاجها في الفتره دي كان يا جماعه طبعا فيلم هالوين كان نزل سنة 1978 وجيمس كاميرون بيعتبر ان جون كاربنتر ده هو المثل الاعلى بتاعه ان هو ايه يا جماعه ان فيلم هالوين طبعا كلنا عارفين اللي هو قتال القتله اللي اسمه مايكل مايرز اللي بيلبس mask ابيض ده وبيروح يقعد يقتل في الناس وبتاع إيه الفيلم يا جماعه اتصرف عليه تقريبا اقل من مليون دولار وحقق وقت ما نزل حوالي بتاع 30 40 مليون دولار رقم قياسي يعني جاب ايرادات ايرادات ايرادات بالهبله يعني فهو بيعتبر ان ايه ان الفيلم ممكن ايه تحط له budget مش مش عاليه ويحقق ايرادات عاليه جدا فهو اشتغل في مع جون كاربنتر في فيلم بقى Escape from New York في الوقت الحالي بقى كان في بقى ايه في فيلم يا جماعه كان نزل في الوقت ده سنة برضه سنة 79 أو 78 برضه. طبعا احنا كلنا عارفين إن سنة 76 نزل الفيلم الرائع Jaws أو الفك المفترس بتاع طبعا ستيفن سبيلبرج اللي هو أو يعتبر الفيلم اللي حطه على الخريطة أساسا. هوبا بقى ظهرت هوجة بقى ايه افلام اللي هي ايه حيوانات تهجم على البشر لان طبعا كان الفك مفترس سمكة قرش بتهجم على البشر على الشاطئ فظهر فيلم كده اسمه بيرانا عارفين انتوا اسماك البيرانا اللي هم ايه السمك اللي بيتجمع كله جامد ويبتدي ايه يقعد ياكل, ياكل بقى في اللحمه لغايه ما يسيب بس العظم في الاخر الله اعلم هو بيهجم على البشر ولا لا بس هو المفروض ان هو مش في البحر خالص هو بيبقى في انهار امريكا اللاتينيه يعني فنزل الفيلم دوت اتصرف عليه فلوس وما حققش حاجه خالص قاموا ايه عاملين جزء تاني لسبب ما معرفش ليه يعني والفيلم ده كان انتاج 1982 هنا كان جيمس كاميرون كان من المشاركين برضه في ال special effects وكده لغايه ما قالوا له ايه المخرج بتاع الفيلم اعتذر وساب الفيلم ومشي فتعالى انت اخرج الفيلم تمام ودي كانت اول فيلم يخرجه لكن هو ما بيحبش يحطه في الايه في ال portfolio بتاعه او بمعنى اصح في ال CV بتاعه لان هو بيقول لك الفيلم ده كان وحش جدا وهو الصراحه فيلم كان وحش قوي الصراحه كان ال budget بتاعته ضعيفه جدا ان ال piranha fishes او الاسماك بقى دي بقت ليها اجنحه وبتهجم على الناس على الشواطئ ايه ان هم يطيروا يعني يعني حاجه هأو قوي يعني والفيلم كان تعبان جدا وعلى IMDb واخد 4 من 10 وبتاع لكن هو هنا بقى ايه دخل في عالم الاخراج وده كان اول فيلم يخرجه يعني في الفترة ديت يا جماعة وهو بيخرج الفيلم بصوا بقى ايه اللي حصل كان عيان عيان جاله برد يعني ودخل ينام ده هو بقى بيحكي القصة دي بيقولك انا دخلت نمت من هنا وحلمت حلم يا جماعة كابوس ان ايه ان في روبوت جاي من المستقبل بيهكي بيهجم عليا معرفش هو عارف منين انه جاي من المستقبل بس هو بيقول كده يعني روبوت على شكل بني ادم يعني كان نص روبوت نص بني ادم وجاي يهجم عليا في هذه اللحظه فكر في فكرة فيلم اسمه Terminator بالظبط كده أجزاء The Terminator نشأت من كابوس للمخرج جيمس كاميرون ده على حسب قوله طبعا جت سنة 1984 في أو 83 لأن هنا بقى إيه كتب سيناريو او اول مره يكتب سيناريو هو للناس ما تعرفش برضه ان هو ايه مخرج وكاتب في نفس الوقت و او بيشارك في الكتابه فهو كتب سيناريو يا جماعة لفيلم اسمه Terminator وعرضه على المنتجة جيل آن هيرد كانت صديقة ليه يعني فعرض السيناريو عليها ولا ايه رايك في الفيلم ده وبتاع عجبها جدا قالت انا ممكن بقى ايه نشوف بقى استوديو يقدر ينتجه وبتاع كانت وقتها لسه ال big 6 موجودين طبعا اللي هم بقى Universal و 20th Century Fox و Paramount وغيره لكن لا ايه لازم نخلي independent studio هو اللي ينتجه اللي هو ايه budget صغيره ما يعملوش عليه marketing كبير لان ايه الاستوديوهات الكبيره هتطلب فلوس كتيره قوي وبتاع وكده يعني ومش هيصرفوا فلوس كتير على مخرج لسه ناشئ قال okay قالته بس هنشوف بقى مخرج هو اللي يقوم بالموضوع ده قال لها انسي انا اللي هخرج الفيلم دوت قالت له لا مش موافقه قام قايل لها ايه قال لها طب اقول لك على حاجه انا هبيع لك السيناريو ده ب 1 دولار بس خليني اخرج الفيلم وقالت له okay و the rest is history بقى يا جماعه بعد كده هو هنا بقى ايه كان اتعرف على الفنان لانس هر- هنريكسون ده ممثل من الممثلين الجامدين على فكره المخضرمين الجامدين في فيلم Piranha وقال لك ايه هيشارك معاه في الفيلم بتاع Terminator قالوا له ممكن هو اللي يقوم ايه بدور السايبورج ده الشرير دوت او الروبوت الشرير قال لهم لا انا عايز حد مبلك كان هو صديقه مين واحد بطل لكمال الأجسام يا جماعة معاه ستة أو سبعة Mr. Universe كانت وقتها اللي هي Mr. Olympia بتاعت دلوقتي اللي بيج رامي بيكسبها آه، كان اسمها Mr. Universe وقتها الراجل ده كان اسمه أرنولد شوارزنيجر واتفقوا معاه وقالوا له تعالى مثل وبتاع وخصوصا ان هو ايه الفيلم مش محتاج ان هو ايه يقوم بكلام كتير يعني هو الفيلم كانت فكرته يا جماعه ان هو ايه احنا في المستقبل وال machines او المكن تمردوا على البشر وقتلوهم كلهم ضربوا عليهم nuclear وبقى في مقاومه تحارب ايه ال machines ديت اللي حصل ايه بقى ان الكمبيوتر اللي بيتحكم فيهم اللي اسمه Skynet خلاص البشر هي... هي... هيدمروه قام هو باعت ايه machine او سايبورج للماضي سنه 84 عشان يقتل والده القائد المقاومه على اساس ايه ان هم ايه الحرب تنتهي من قبل ما تبدا اساسا طب هو ايه اللي خلى ال machines دو... ال machines دول يا جماعه يقلبوا على البشر في الفيلم لما كانوا بيشرحوا قالوا ايه ان بقى في كمبيوترات كلها متصله ببعض اللي هي دلوقتي يا جماعه اسمها انترنت وفجاه يا جماعه الكمبيوترات ابتدت تحس ان هي اذكى من البشر ده اللي هو دلوقتي اسمه artificial intelligence يا جماعه او ال AI يعني الفيلم ده بيتنبأ تقريبا بالمستقبل ربنا يستر يعني ان ال- الانترنت AI cloud كله قلب الب- البشر بقوا تحت امر المكن من الاخر يعني الفيلم يا جماعه كان بطوله طبعا ارنولد شوارزنيجر في دور ال Terminator الممثل مايكل بيان في دور طبعا كايل ريس او اللي هو ايه الراجل ال- ال- العسكري اللي هو رجع للماضي عشان يحارب ايه يحارب ال Terminator دوت انه ايه ما يقتلش ام البطل من الاخر او ام الرئيس المقاومه اللي هو جون كونر اللي هي كانت اسمها ساره كونر او الاسم المشهور ساره كانر وكان قايمه بدورها طبعا ليندا هاملتون الفيلم يا جماعه اتصرف عليه بالظبط حوالي 6 مليون دولار وحتى ما كانش فيه graphics خالص كان كله practical effects واللي ساعد طبعا في ال practical effects ديت يا جماعه كان ال artist الرائع ستان وينستون ستان وينستون يا جماعه كان شهير جدا هو مات في فتره الالفينات بال miniatures وال animatronics اللي هو ايه الروبوتات اللي بتتحرك ايه بالاسلاك ديت اللي هم ايه يتح- يتحركوا في بني ادم بيحركهم من بعيد كده اللي هو ايه مش graphics لكن practical effects وال masks طبعا ويا جماعه هو اللي عمل ال practical effects بتاعه الديناصورات اللي في فيلم Jurassic Park وادينا شفنا عامله ازاي شفتوا ال T-Rex عامل ازاي ده كان practical effects بالذات في ال close ups shots يعني الفيلم يا جماعه نزل من هنا Terminator كان اسمه The Terminator نزل سنه 84 حقق 100 مليون دولار انجاز يعني قليل ما حد عارف يعمله قبل كده اولا الفيلم حقق اديكوا شايفين يعني اكتر من اضعاف اضعاف ال budget بتاعته خلى ارنولد شوارزنيجر يبقى نجم شباك بالذات في افلام الاكشن وطبعا ما ننساش الجمله الشهيره اللي قالها ارنولد واللي بقت trademark في الافلام بعد كده I'll be back اخر حاجه ان الفيلم ده يا جماعه من الافلام اللي ساعدت نمو او انتشار هوجه افلام اكشن الثمانينات إيه، احنا دلوقتي داخلين في الثمانينات فطبعا ايه إيه، كان عصر بقى ايه بدايه ال blockbuster هوليوود اللي هو ايه الافلام يتصرف عليها ال budget marketing و budget بقى merchandise وكده وفي الاخر يحققوا فلوس كتير وفي الثمانينات ظهرت ايه بقى ايه هوجة افلام الاكشن بقى ارنولد شوارزنيجر سيلفستر ستالون آه، بروس ويلس وفان دام وغيرهم بقى فايه جيمس كاميرون اثبت ان هو ايه لا مش حد سهل يعني الفيلم يا جماعه من احلى الافلام اللي انت بتتفرج عليها اكشن حلو قوي قصه رائعه الموسيقى عظيمه وطبعا يا جماعه بقى ايه الدم في كل حته والتكسير وبتاع يعني ارنولد كان جامد جدا ومايكل بيان وليندا كانوا جامدين قوي كلهم وانتهى طبعا الفيلم باللي هو ايه موت ال Terminator بقى وموت طبعا كايل ريس وكلنا فاكرين بقى ايه القصص في الفيلم يعني طبعا فاكرين المشهد الرائع بتاع ال- الهجوم على اسم البوليس والمطاردات اللي في الفيلم الفيلم كان مشهور برضو بالمطاردات اللي فيه كانت لسه مش مشهوره قوي حته المطاردات اللي هو ايه ت- كانت دايما تتصور بكاميرا من من بره الشارع كده وخلاص آه، عربيه بتاخد كورنر لكن هنا الكاميرات كانت جوه العربيات وبتمشي ورا الموتوسيكل بتمشي ورا العربيه كان في مطاردتين حلوين قوي في الفيلم فده ايه كان انجاز كبير جدا يعني ايه اللي حصل بعد كده بقى هنا بقى زي ما قلنا ان كاميرون بقى ايه ابتدى يشتهر بالذات وخصوصا كمان ان فيلم Terminator كان هو الكاتب والمخرج فالسنه اللي بعديها جت سنه 85 إيه، كان نازل قبليها بكذا سنه يا جماعه قبل سنه 85 نازل فيلم اول جزء من افلام رامبو اللي هو كان اسمه حتى First Blood قايم بدوره طبعا سيلفستر ستالون والفيلم كسر الدنيا فقال لك ايه عايزين نعمل part 2 بقى فجيمس كاميرون was hired ان هو ايه يكتب إيه قصه الفيلم وكان شارك في الكتابه مع سيلفستر ستالون هنا بقى ال- زي ما قلنا ان اتجاه هوليوود في الثمانينات كان افلام الاكشن احنا عايزين انفجارات كتير عايزين ضرب نار كتير عايزين تا تا تا تا تا تا عايزين يعني ايه عايزين تكسير في كل حته من الاخر يعني فهو آه، غيروا قصه الفيلم ان هو ايه فيلم اصلا آه، رامبو الاولاني ما كانش فيلم اكشن يا جماعه هو كان فيلم دراما واكشن في نفس الوقت يعني كان التركيز على الدراما فيه اكتر من على الاكشن وراجل اللي هو عسكري لسه راجع من فيتنام ومتاثر جامد بقى ومش عارف يتعامل مع الحياه العاديه وبتاع فهنا بقى ايه في رامبو هو ايه استدعوه ان هو يروح بقى ايه ل- مش فاكر مش فاكر بقى ايه مش فيتنام كان حاجه في جنوب شرق اسيا ويحارب بقى ايه ال- الروس هناك وبتاع وطبعا بقى احنا عارفين بقى يروح بقى م- ي- يقدر رامبو ده يشيل جيش كامل الفيلم اتهاجم ان القصه بتاعته deviated او ايه انحرفت عن الجزء اللي قبل كده لكن الفيلم نجح جدا وطبعا جيمس ككاتب اثبت ان هو ايه لا افلامه بتنجح السنة اللي بعديها يا جماعة جه بقى ايه تاني فيلم عشان يخرجه احنا برضو في اواخر السبعينات اوائل الثمانينات ظهر فيلم يا جماعة او تم انتاج فيلم واحد من اشهر افلام الرعب اللي نزلت وقتها وانا بتكلم طبعا على فيلم Alien للمخرج طبعا ريدلي سكوت اللي عرفنا طبعا بشخصية ال Xenomorph أو شخصية ال Alien المشهورة طبعا كلنا عارفين شكله بقى اللي هو اللي ما عندوش عينين اللي بيمشي بقى إيه بيمشي بيتشعلق في السقف بيعدي بقى من ال tubes ومن المواسير وكده وما تقدرش تقتله من الآخر صعب جدا إنك تقتله ولو هو يفتح بقه ويطلع منه بق صغير وكان طبعا بطولة طبعا سيجورني ويفر قرروا ان هما ايه يعملوا الجزء التاني وهو هنا اتعين برضه عشان ايه هو اللي يكتب الفيلم وايه عايزينك برضه ايه تقلبه فيلم اكشن قال لهم ايه انا هخرج الفيلم دوت لان كان وقتها ريدلي سكوت ما كانش عايز يرجع بقى ايه ي- يعمل Alien تاني يعني اللي هو ايه ساب السلسله دي لغايه ما رجع بقى ايه في فتره الالفينات وعمل افلام Prometheus و Alien Covenant في فتره الالفينات فما رجعش تاني بقى ايه ريدلي سكوت فقالك ايه انا هخرجه وهعمله بنفس طريقه الاكشن الناجحه اللي نجحت جدا يعني في Terminator وقد كان يا جماعه الفيلم بقى كان واخد بقى budget اعلى كتير يعني كان حوالي مش عارف كان budget تقريبا 20 30 مليون دولار وكان معاه بقى ط- برضه سيجورني ويفر ومعاه لانس هنريكسون ومعاه مايكل بيان اللي هم كانوا معاه في Terminator والفيلم يا جماعه حلو قوي قوي لان كمان بقى فيه practical effects برضو اشتغل برضو مع ستان وينستون واشتغل بقى كمان مع Industrial Light and Magic او ILM بعد طبعا ما عملوا الجزئين من Star Wars او جز... او الثلاث اجزاء من Star Wars والثلاثه خدوا عليهم اوسكارات best special effects الفيلم طبعا بقى كمان يا جماعه قصته كانت حلوه قوي ال ال المارينز فيه او الجيش اللي فيه كانوا اللبس بتاعه بقى iconic صوت ال الرشاشات التر تر كانوا معموله حلوه جدا اللي هي اشتهرت في الفيلم قوي وتعرفنا بيه بقى على شخصيات بقى طبعا lieutenant ريبلي اللي هي طبعا قايمه بيها سيجورني ويفر وشخصيه بقى هيكس وشخصيه آه، آه، بيشوب وشخصيه البنت اللي هي نيوت البنت دي اشتهرت قوي يعني حتى وقتها مثلت الفيلم ده بس والفيلم ده يا جماعه قدر ي solidify برضو ان ان جيمس كاميرون بيحب ال strong woman او ال strong woman في الافلام فده من اوائل الافلام اللي تطلع ايه ان في ال- البنت تقدر ايه بقى معاها رشاشات وتقدر تحارب م م تقدر ت- تنقذ حد في مشكله تقدر هي اللي تقود الهج الهجوم من الاخر يعني يعني كان صراحة اتعمل حلو جدا ويا جماعة يا ريت في افلام ال strong independent بقى ومش عاوز وال feminist وكده يتعلموا من الافلام دي ودي مش هتبقى اول مرة كاميرون يخش في سكة ال strong woman ديت والفيلم جه في الاخر حقق في ال box office الامريكي 130 مليون دولار وترشح لسبعه آه، جوائز اوسكار يا جماعه كسب منهم اتنين اللي هم آه، احسن آه، sound editing اللي هو احسن يعني مؤثرات بصريه آه، احسن مؤثرات صوتيه واحسن مؤثرات بصريه وهو طبعا special effects يعني والصراحه يستحق وطبعا ايه سيجورني ويفر بقت ايه نجمه شباك في الفيلم ده بقى يا جماعه ابتدى بقى يتعرف عن المخرج جيمس كاميرون as an asshole في الاخراج بيعامل الناس ممكن ايه بقسوه شويه ممكن يعيد اللقطه كذا مره ممكن ايه اللي هو يعطل اليوم كله عشان يقدر يجيب ال perfect shot مش لدرجه طبعا المخرج ستانلي كوبريك لكن ايه خد السمعه يعني I'm a perfectionist من الاخر اللي هو ايه ب... عايز يبقى perfect عايز يبقى كل لقطه perfect وده بقى ايه بان بزياده قوي في الفيلم اللي بعد كده إيه، الفيلم اللي بعد كده يا جماعه فيلم لجيمس كاميرون underrated جدا وده كان بدايه آه، ايه معرفتنا ان كاميرون بيحب برضو التصوير تحت الماء وانا هنا بتكلم على فيلم انتاج سنة 1989 فيلم ما خدش حقه خالص لكاميرون وهو طبعا فيلم The Abyss او الاعماق فيلم The Abyss يا جماعه ما خدش حقه خالص مع انه فيلم جميل جدا على فكره ومتعوب فيه قوي والتصوير فيه نضيف هو بص بقى فكرته إيه المفروض ان هما جاب لك آه، ناس اللي هما آه، شغالين في ال oil tanker وفي ال oil business وكده قال لك ايه قال لك ان في آه، سفينه غرقت في مكان ما في المحيط وبتحمل نووي وبتاع واحنا عايزين نوصل لها قبل السوفيت إيه نفس الفكره يعني اللي بنسمعها في افلام اللي هي ال- الافلام اللي هي بتاعت ال CIA وكده يعني المهم جم بقى ال- ال team دوت ومعاهم ناس من المارينز ومش عارفين هما ليه جايين معاهم يعني الحكايه بقى انه يطلع ان الموضوع مش مجرد مركب ونووي وخ- وخلاص لا طلع ان في يعني سفينه فضائيه وفي aliens في النص وبتاع وكده يعني والفيلم كان بطوله آه، آه، الر- الرائع طبعا اد هاريس اللي انا بحبه جدا والممثله اللي هي ماري اليزابيث ماسترانتونيو وطبعا مايكل بين برضو جاي برضو مع جيمس كاميرون من Terminator ومن Aliens التصوير الفيلم ده يا جماعه تم بطريقه جديده بقى على وقتها وهي طبعا اتطبقت بعد كده بس هي وقت ما اتعملت في الفيلم دوت يعني زي ما تقولوا ايه مفيش حاجه غلط الا ما حصلت يعني من الاخر كده كان الفيلم ده صناعته جحيم من الاخر production hell هو زي ما قلت ان هو ايه م- قالوا اللي احنا مش عايزين نصور في تحت البحر بجد ولا تحت نهر بجد عشان الموضوع هيبقى صعب جدا وتكلفه عاليه وبتاع ام ام كاميرون بقى ايه عتر في ساوث كارولاينا على زي ما تقولوا ايه خزان كبير قوي لمحطه نوويه مهجوره كان مخ- خزان كبير كده وايه زي ما تقولوا كانه بانيو او بيسين او حمام سباحه كبير جدا قال لك ايه طب ما نملاه ميه دوت ونبني فيه ال sets وايه ال- الممثلين يتعلموا الغطس وكده ونعمل التصوير تحت الميه في الحته ديت كلام جميل والممثلين اتعلموا فعلا فن الغطس وكده كل حاجه غلط حصلت بعد كده بعد ما بنوا ال set جوه يا جماعه ال tanker وملوا الميه إيه الميه قامت قامت كاسره ال tanker وابتدت تسرب بره الحق يا انتاج تعالى صلح العيب دوت قاموا مصلحينها قال لك تمام يلا ابتدوا تصوير ال- الميه اللي بقى في التانكر دي ميه راكده فايه اللي حصل ابتدى يبقى ايه يظهر طحالب وتظهر ايه الدنيا تسود وبتاع كده فبقت الكاميرا مش عارفه تصور قدامها خالص فمعمولين ايه مالين الميه كلور زي اللي بيبقى في حمامات السباحه تمام الكاميرا بقت تصور كويس زياده الكلور ده مع آه، عدد ت- آه، ساعات التصوير للفنانين في ال- آه، في التانكر عينيهم ابتدت تحمر وابتدى يجيلهم قشف في جلدهم يعني كانت آه، يعني تجربه مأساويه جدا للفنانين لدرجه ان يا جماعه اد هاريس آه، بعد ما خلص الفيلم وبتاع قال لك الفيلم ده ما بيحبش يتكلم عنه خالص لان التجربه فيه كانت سيئه جدا وما حضرش العرض الخاص وكل الحاجات دي وفي مشهد مشهور جدا لماري اليزابيث الممثله يعني ان هي المفروض كانت هتغرق وبتاع فقاموا مطلع آه، مطلعينها بقى وابتدوا يعملوا لها CPR وبتاع انتوا عارفين ان هم ينفخوا في بقها وكده ويحاولوا يفوقوها وعمال كل شويه ادارس يل- يلطشها على اساس ايه انها تفوق وبتاع المشهد ده اتعاد يا جماعه فوق ال 15 مره يعني الولايه عماله تتلطش 15 مره قامت قامت وسابت الست وقالت لكاميرون احنا مش حيوانات ومش عارف ايه يعني كان العلاقه زي الزفت ال- ال- التصوير كان توكسيك وكاميرون كان هيموت اصلا اصلا في الفيلم ده وهو كان غطسان كده تحت ال... في التانكر عشان يجهز التصوير وكده نسي يكت... يبص على الاكسجين بتاعه وابتدى يغرق غير ان هم لحقوه في الاخر ف كان الموضوع صعب جدا لكن الفيلم كان فيه مكسب يا جماعه وهو تصوير ال graphics فيه ليه كان في لقطه مشهوره جدا في الفيلم يا جماعه اللي هو ايه ال alien دوت جه على شكل كانه ميه كده يعني كانه ايه دوده مائيه كده ولما بيبص في وش آه، ماري اليزابيث الممثله يعني الالين ده يتحول يبقى وشه شبهها يعني ميه بتتحول كده تبقى ش- شبه البني ادم دي كانت يعني انجاز فظيع في عالم الجرافيكس في ال- وقت ما نزلت يعني وبسبب نجاح اللقطه دي هنعرف كاميرون استخدمها في فيلم ايه بعد كده واكيد انتوا ايه تخيلتوا انا قصدي ايه يعني آه، الفيلم طبعا نزل سنة آه، 89 وحصل على أربع ترشيحات في في الأوسكار وكسب أحسن graphics يستحق الصراحة لكن ما حققش فلوس كتير لأن هو اتصرف عليه بتاع حوالي 50 مليون دولار لأن طبعا هما كانوا حاطين له budget في الأول بتاع 30 مليون وطبعا skyrocketed ل 50 ده غير طبعا مصاريف ال budget وحقق في الآخر بتاع حوالي 90 مليون فما كانش النجاح اللي كان مطلوب يعني الصراحه ويعتبر انه فيلم underrated ولكن هو حلو على فكره يعني ارشحه لكم برضه إيه، في سنة 90 يا جماعة إيه، ك- كاميرون قام عامل شركة إنتاج الخاصة بيه اللي هي اسمها Lightstorm Entertainment هو بقى الراجل بقى ايه عمل كذا فيلم وعمل فلوس وبتاع فايه انا هعمل شركة انتاج وهشارك في الانتاج وهمشي كل حاجة على مزاجي بقى وكده قرر سنة 1991 او بداية التصوير سنة 90 يا جماعة انه يرجع يعمل الجزء الثاني من الفيلم اللي شهره وهو طبعا The Terminator فقرر انه يعمل يا جماعه احلى فيلم اكشن اتعمل وهيتعمل ده بجد يعني وانا بتكلم طبعا على فيلم ترمينيتر 2 جادجمنت داي اوف اوف على الفيلم دوت يا جماعه يا نهار ابيض على حلاوه الفيلم ده وطبعا احنا اتكلمنا عنه قبل كده في بودكاست ان هو ده تقريبا يمكن احلى فيلم اكشن انا شفته في حياتي الصراحه يعني إيه، طبعا إيه، عودة أرنولد شوارزنيجر بعد طبعا ما فترة الثمانينات يا جماعة أرنولد بقى إيه إيه، ن- إيه، نجم مساطع جدا بقى عمل فيلم بقى Commando عمل فيلم Predator عمل فيلم آه، حتى فيلم ال- الكوميدي اللي هو Twins كان هو داني ديفيتو كان فيلم لذيذ جدا وافلام تانية كتير فطبعا الراجل ايه اوعى بقى هو النجم الاكشن رقم واحد يعني بجانب طبعا سيلفستر وبروس ويلس وفان دام وغيرهم فطبعا آه، شارك في انتاج طبعا ترمينيتر 2 اللي هو كان آه، المنتج اللبناني الراحل طبعا ماريو كسار وطبعا TriStar Pictures اللي هي طبعا شركه سوني وشركه آه، ج- آه، كاميرون اللي هي Lightstorm Entertainment الفيلم يا جماعه اتحط له budget كانت تقريبا يمكن اعلى budget اتحطت في الفيلم حتى هذه اللحظه يعني وده برضو رقم قياسي لكاميرون اللي هو الفيلم اتحط له budget ما اتحطلش الفيلم قبل كده 100 مليون دولار ده غير طبعا تكاليف ال marketing والفيلم يا جماعه كان من احلى افلام الاكشن الواحد شافها يا جماعه الشرير اللي هو T 1000 فاكرين الل- لما قلت لكم في The Abyss اللقطه بتاعت ال- اللي هو ال alien المائي دوت وهو بيحصل له morphing كده ووشه يتحول يبقى وش الممثله وبتاع اهو بقى Industrial Light and Magic او استوديو ILM قام واخد نفس الطريقه ديت وطبقها على ال graphics بتاعت T 1000 اكيد طبعا يا جماعه ما ننساهاش لقطات كانت لا انجاز فظيع ولغايه النهارده على فكره انت لما بتتفرج عليها تقول ولا كانها لسه معموله من من سنه ولا حاجه يعني it's it's فعلا it hasn't aged a lot ولا يعني كانها حاجه لسه معموله جديد وفوق الروعه طبعا يا جماعه الفيلم بص هو خد كل حاجه في فيلم The Terminator سنه 1984 times 100 تقريبا بدل ما كان في مطاردتين بقى هنا في اربع مطاردات بدل ما هنا في مش عارف تفجيرات في مثلا في مشهدين مثلا فيهم تفجير وكده او هنا في تقريبا حوالي اربع مشاهد تفجيرات بدل مش عارف كان هنا في اسلحه قد ايه لا هنا اعملهم لي times 100 يعني ومش بس اكشن آه، بال CGI وال graphics يا جماعه انتوا لو هنتكلم على الحته اللي في الفيلم اللي كانت graphics مش هتعدي اساسا التلات اربع دقايق لان الفيلم كله يا جماعه كان ال technical marvel في ال special effects ال animatronics وال practical effects ماكيتات انفجارات على الطبيعه إيه، تصوير on set فيعني كان حاجه في منتهى الروعه كانت technical marvel فاكرين اللقطه في المطارده بتاعت الهليكوبتر اللي هي ال- الهليكوبتر اللي نزلت آه، تحت الكوبري اللي هي ما فيش بينها يعني ما فيش بينها وبين الارض حوالي اكتر من 60 70 سنتي دي كانت كارثه على فكره لو كانت الطياره لم... الهليكوبتر لمست الارض كانت انفجرت والطيار مات وكل حاجه ال- مدير التصوير وقتها على فكره رفض يصور المشهد ده قالك لا انا مش هصور حاجه ممكن تتسبب في موت حد تاني اما كاميرون قال له ايه آه، اديني يا عم اركن انت على جنب انا هصورها وال pilot او الطيار اللي كان راكب الط- الهليكوبتر قالك لا انا هعرف اعملها وعملها فيعني فيلم روعة الصراحة في الحتة دي حتة ال technicalities دي كان مارفل يعني حاجة فظيعة يعني وطبعا هنا بقى طبعا احنا فاكرين قصة الفيلم ان هو بعد طبعا ما الكمبيوتر اللي هو Skynet اللي هو اللي غالبا هيحصل دلوقتي يعني اللي ال AI هيقوم علينا ان بعد ما فشلوا ان هم يقتلوا سارة كونر فقرروا بقى يبعتوا another Terminator عشان يقتل مين جون كونر اللي هو ايه ابن سارة اللي هو بقى هيبقى هو قائد المقاومة بعد كده الحكايه بقى يا جماعه ان الناس لما كانت بتتفرج على الفيلم ما كانتش عارفه ان آه، ارنولد هيبقى هو الطيب بتاع الفيلم كلهم عارفين طبعا ان هو كان الشرير في الجزء الاولاني لأ المفاجاه ان هو هنا الطيب ويا جماعه لقام بدور ال T-1000 اللي هو الفنان اللي هو اسمه روبرت باتريك عامل الدور يا نهار اسود رعب يعني الشر في عينيه لعلمكم في ال casting بتاع الممثل هو ما كانش مثل قبل كده او كان طلع في حاجتين بساط يعني وهو كاميرون بيختار مين اللي هيقوم بدور ال T-1000 قال له بص امشي قدام كده خطوه وبص لي فجاه ببصه شر هو عمل كده بي... آه، كاميرون قال لك انا اترعبت من البصه دي قمت قايل له ايه هو ده الراجل اللي هيعمل الدور and rest is history يا جماعه والفيلم حقق وقت ما نزل 500 مليون دولار يستحق يستحق يستحق وخلاص بقى ايه كاميرون ايه انا هعمل اللي انا عايزه هصرف على الفيلم اللي انا عايزه ومحدش له كلمه عليا واه ايمن اسهل وقت التصوير الفيلم نزل من هنا خلاص بقى ارنولد في السما يعني سما اكتر مما هو اصلا كان في السما وجيمس كاميرون من اجمل المخرجين في هوليوود جينا بقى سنة آه، 93 آه، كاميرون بقى ايه ر- رجع او ايه آه، قرر ياخد step back كده يعمل الاستوديو ال graphics الخاص بيه لان أنا بكرر لكم تاني الراجل ده اصلا بتاع graphics بتاع special effects فموضوع special effects بالنسبه له حاجه مهمه جدا فعمل وقتها استوديو Digital Domain على اساس ان هو يبقى ايه منافس لاستوديو ILM بتاع طبعا جورج لوكاس يعني جورج لوكاس المخرج جورج لوكاس عمل استوديو ILM وهو بيعمل Star Wars وطبعا اديكم شايفين ILM ماشي زي لحد النهارده وعلى فكره يا جماعه استوديو Digital Domain هو اللي عامل ال graphics بتاعت ال- الفيلم الرائع ابولو 13 بتاع توم هانكس وده اللي هو ايه ده ال- ال- الفيلم اللي طلعهم السما بقى اللي هو قال لك ايه لا الاستوديو ده ما بيهزرش ده جاي ينافس وشغلهم حلو جدا و practical effects حلوه فشغلهم حلو جدا يعمل ايه بقى ايه كاميرون في الفيلم الجديد فيلمه الجديد بقى بعد كده نزل سنة 1994 والفيلم ده هو الاقل بالنسبة لي اللي هو بالنسبة لي انا مش بحبه الصراحة my least favorite وانا بتكلم طبعا يا جماعة على فيلم True Lies وده كان التعاون الثالث مع ارنولد شوارزنيجر الفيلم كان المفروض برضو كان كتابة وإخراج جيمس كاميرون واللي كانوا مشاركين بقى في ال graphics وقتها كانوا هم Digital Domain آه، وشارك في التمثيل برضو الممثلة طبعا المخضرمة جيمي لي كيرتس بنت طبعا الممثل توني كيرتس الفيلم يا جماعة هو زي ما تقولوا ايه his version of James Bond يعني كأن ايه كاميرون عايز يعمل ايه النسخة ال secret service بتاعته فقال هو المفروض ان ارنولد طالع ان هو secret service تبع CIA وكده وبيروح يعمل missions حوالين العالم وبتاع ومراته وبنته ما يعرفوش وكده لكن انا اللي ما بيعجبنيش في الفيلم ده ان عدو الفيلم يا جماعه او اعداء الفيلم ارهابيين عرب وده شيء طبعا بيضايقني يعني انا عارف طبعا ان يعني احنا عارفين ان هوليوود لازم في الطيب وفي الشرير there is the hero and there is the villain ال villain في كل سنه في كل مضر- مره في هوليوود لازم في villains معينين مره العصابات ايه الطلاينه مره ال- السوفيت ال- او الروس مره اللي هو مش عارف العصابات ال Irish جين هنا بقى فتره التسعينات بعد طبعا آم، ح- للاسف يعني حرب الخليج وكده ابتدوا يجيبوا ايه بقى الارهابيين العرب ودي كانت حاجه تضايق طبعا يعني وانت بتتفرج على الفيلم يعني وكمان هم ما كانوش بيتكلموا لغه عربيه خالص يعني يعني كانت هي لغه ترجيع غالبا يعني وحتى هو اعترف بعد كده كاميرون ان هو اصلا perfectionist يعني اعترف ان ايه الحته دي ما كانتش احلى حاجه يعني كان ممكن يعني يتعمل فيها دراسه احسن من كده والفيلم انا ما بحبش قصته الصراحه هو المفروض ان هو في النص بقى هو secret agent وبتاع في النص نلاقي ان مش عارف مراته على علاقه مع مع حد كده والمفروض ان هو برضه داخل في شغل ال secret agent وبتاع فهو ارنولد يضحك عليها وبتاع وبعدين هي تشتغل معاه وبتاع يعني كان في حته عك كده في الاخر طبعا الفيلم كان فيه اكشن جميل جدا حته مطارده الحصان دي كانت مشهوره جدا وطبعا اشهر حته اللي استخدموا فيها شغل graphics عالي جدا في اخر الفيلم الطياره ال Harrier فاكرين انتوا الطياره اللي هي كانت آه، بتطير في مكانها ديت يعني هي طياره شبه ال F-16 كده بس تطير في مكانها زي الايه الهليكوبتر كان فيها يعني لقطه مشهوره جدا وهي طايره بقى وبتضرب على المبنى وبتاع كانت معموله حلو الصراحه لكن زي ما قلت لكم انا الفيلم مش بحبه يعني الصراحه لان هو طبعا حته بقى ايه ارهابيين عرب وبتاع دي طبعا بتضايقني يعني الفيلم الجاي بتاع جيمس كاميرون يا جماعه سنه 1997 وهو طبعا فيلم تايتانيك يعني بصوا من غير مقدمات كده يعني ما حبيتش اقول إيه الفيلم اللي جاي بقى اللي هو عمل فيه كذا وبتاع لا هو فيلم تايتانيك يا جماعه يعني بصوا ما فيش حد ما اتفرجش عليه خلينا صراحه واللي انا عارف ان ممكن الجيل الجديد ممكن ما يكونش يعني آه، اتفرج عليه او كده او سمع عنه لا you have to watch it يعني عجبك ما عجبكش يعني you have to experience it من الاخر يعني إيه، قصه الفيلم يا جماعه انا مش هتكلم على قصه الفيلم لان طبعا كلنا عارفينها لكن قصه عمل الفيلم يا جماعه هو كاميرون كان شاف documentary سنه 1992 بيتكلم على تايتانيك كان بقى تم اكتشاف حطام تايتانيك في قاع المحيط الاطلنطي وبقى نزلوا يصوروها وبتاع بيقول لك هو بقى كان مهووس بالموضوع ده he was fascinated بشكل المركب وهي غرقانه وبتاع وهنا بقى في الوقت ده عمل هو ايه رحله برضه ان هو ايه ينزل يصورها وبتاع وكده وعلى فكره في اجزاء من تصوير اللقطات دي اتحطت في الفيلم في الاخر يعني والمركب اللي, اللي هي راحت تصور في اول الفيلم وبتاع دي كانت استخدمت برضه في ال final cut للفيلم هو قرر بقى انه يعمل فيلم drama disaster movie ب بيدور حول سفينة تايتانيك أكبر سفينة ocean liner أو عابرة محيطات يا جماعة ات- اه، تم تدشينها سنة سنة 1912 تلات أيام خبطت في جبل جليدي وغرقت وكان عليها أغنى أغنياء أوروبا وكانت كارثة أم، الفيلم محتاج budget عاليه جدا راح الاول اتكلم مع 20th century fox وهم هنا بقى ايه يعني زي ما تقولوا ايه قال لك ايه لا احنا عايزين نعمل معاه علاقه كويسه ونعمل له الفيلم بتاعه وكده خصوصا ان الراجل خلاص بقى شغله في السما يعني حطوا له budget في الاول حوالي بتاع 100 مليون دولار والرقم ده كان عالي جدا بالنسبه ان هو فيلم طلع نزل romantic comedy طلع نزل فيلم romantic وفي النص فيه حته disaster يعني دي كانت غريبه يعني اللي هو فيلم romantic كده وفي حته disaster في الاخر بصوا يا جماعه من حيث صناعه الفيلم مفيش ايه آه trick او مفيش شغل graphics او شغل technical او شغل في صناعه الافلام الا ما اتعمل في الفيلم دوت من حيث بقى ايه ماكيتات ديكورات إيه، تصوير بقى live action تصوير graphics تصوير بقى ايه miniatures او ماكيتات صغيره زي ما قلنا مفيش حاجه الا ما اتعملت في الفيلم دوت وطبعا كان شركه Digital Domain هي اللي متزعمه الموضوع وطبعا ال visual effects artist ستان وينستون كاميرون as a perfectionist عامل المركب حته حته ازاي حته حته الديكورات الداخليه سواء بقى ايه السلم المشهور اللي كان فيه الساعه دوت سواء ال deck بتاع السفينه سواء بقى آه، الاوض بتاعه ال first class وال second class درجه اولى ودرجه تانية عملها بكل تفاصيلها مش كده وبس ده بنى السفينه بالكامل يا جماعه م- م- عشان التصوير الخارجي ايه س- إيه التصوير الخارجي ده يا حسين السفينه بالكامل ازاي آه، عشان يعملوا بقى اللقطات الخارجيه يا جماعه وهي المركب بتغرق وهي عماله ايه كل شويه بتميل في البحر وكده طبعا مش هيصوروها في بحر بجد قاموا عملوا يا جماعه زي ما تقولوا ايه حمام سباحه على قد اربع استادات كوره حجم كبير جدا عشان ايه ي- يبنوا عليها بقى ايه السفينه او الجزء اللي هيتصور فيها يعني الناحيه كانت الناحيه اليمين على ما اعتقد يعني ال starboard side او او ال port side ناحيه شمال والله ما فاكر الصراحه وكل شويه ايه يصوروا ايه اللقطه وهي ايه بتغرق حته كان ايه بشغل بقى ايه mechanical وكده ان هم ايه يغرقوا حته صغيره يطلعوا حته صغيره عشان ايه كل شويه يبقى فيه آه، لقطات تناسب ايه ال- الانتاج الفظيع دوت الانتاج يا جماعه skyrocketed من ال 100 مليون اللي هم كانوا حاطينها له دي ل 200 مليون دولار لدرجه ان دخلت معاهم في الانتاج شركه بارامونت كمان 20th Century قال لك انا مش هقدر آه، ادفع الفلوس دي كلها في فيلم romantic من الاخر يعني فدخلت معاها ايه شركه بارامونت مش كده وبس كاميرون تنازل على 40 مليون من اجره كان هياخد 40 مليون آه، في تصوير الفيلم دوت عشان يشتغل كمخرج تنازل عنه وقال لك ابقى اخد ايه جزء من الارباح بعد كده وبالنسبه طبعا للممثلين هو طبعا آه، جاب معاه طبعا واحد لسه طالع جديد كده اسمه ليوناردو دي كابريو كان لسه عامل فيلم Romeo and Juliet طبعا فاكرينه يعني كان فيلم كده مشهور جدا وقت ان نزل سنه تقريبا 95 ده كان في المدرسه ده كان يعني وانا في المدرسه كان يعني اعجاز يعني الناس كلها بتتكلم عنه كان هو ليوناردو دي كابريو وكلير دينز ده قايم بدور روميو وده قايم بدور جولييت فهو جه في فيلم وواحده ممثله انجليزيه كده اسمها كيت وينسلت ما ما نعرفش هي مين يعني ويا جماعه غير ان هو طبعا في ال technicalities في الفيلم كان كاميرون مركز بزياده قوي على الشخصيات الت- اللي هي اللي كانت في على السفينه اللي هي تعتبر كانها historical او يعني شخصيات تاريخيه مش تاريخيه طبعا بمناسبه الناس بتحارب وكده لا اللي هم كانوا فعلا الناس دول كانوا هم اللي راكبين السفينه من الطاقم السفينه من كابتن السفينه لل للمساعدين لل crew لل first deck لطبعا اللي هو مثلا الناس الركاب اللي كانوا اغنياء منهم طبعا الست التخينه اللذيذه دي اللي هي آه، عرفت في الاخر تهرب وبتاع والراجل مثلا الصحفي اللي برضه تس... اتسحب وركب السفينه وبت... ركب آه، اللي هم ال- سفن الانقاذ وبتاع يعني او ال life boats يعني كان مركز جدا جدا في ال historical characters اللي في الفيلم طبعا تصوير الفيلم يا جماعه كان حاجه في منتهى الصعوبه كميه ال- ال gallons الميه اللي استخدمت عشان طبعا يعملوا السفينه وهي بتغرق والميه بقى عماله تملى في الاوض وبتاع زي ما قلت لكم استخدم miniatures ماكيتات بالهبل واستخدموا live action بالهبل وطبعا السفينه وهي في الاخر بتغرق وبتاع وبتتقسم ده كان برضو ماكيت يا جماعه يعني اتبنت السفينه وهي كبيره وهي صغيره تكلفه 200 مليون دولار نزل الفيلم يا جماعة في الموسم بتاع الكريسماس اللي هو ديسمبر 1997 الفيلم حقق يا جماعة worldwide box office 2 مليار دولار يعني record ما اتحققش قبل كده في اي فيلم وبقى طبعا محطوط ان هو دلوقتي ده اكتر فيلم حقق في التاريخ ده انا ف- لدرجه اللي انا فاكر لما كان في السينما في مصر هنا هو نزل في ديسمبر طبعا فضل قاعد في السينما لغايه الصيف اللي بعديه كان الفيلم لسه موجود في السينما الناس لسه عماله تروحه وطبعا ما ننساش طبعا اغنيه سيلين ديون My Heart Will Go On اللي كسرت الدنيا طبعا مع اصدار الفيلم الفيلم يا جماعه اترشح ل 14 جايزه اوسكار كسب 11 يعني كان ناقص ياخد معاه الكراسي وهو ماشي يعني وطبعا هو هنا اتحط بقى في قائمه الافلام اللي هي حققت عدت العشر جوائز اوسكار مع طبعا فيلم بن هور انتاج سنه 1959 وفيلم طبعا Gone with the Wind اللي خد برضه 11 او 10 جوائز اوسكار فطبعا الفيلم يا جماعه يعني record breaker في كل حاجه اتعملت في التاريخ من الاخر يعني وعلى فكره انتوا لو هتتفرجوا عليه هو بصوا ممكن تعتبروه overrated شويه لكن لو هتكلموا بقى على حته ال ال التصوير يا جماعه بتاع المركب وهي بتغرق وبتاع لا يعني فعلا اتعملت حلو جدا جدا جدا فوق الروعه فطبعا لا يستحق طبعا وكاميرون يعني is among the stars من الاخر يعني صيام كامل عن انتاج افلام مع هوليوود لمده حوالي 13 14 سنه يا جماعه في الفترة دي آه، اتجه بقى لتصوير documentaries هو بصوا يا جماعة من بعد طبعا تصوير تايتانيك وكده بقى هو مهووس بالتصوير تحت الماء من الآخر يعني التصوير تحت المية وبالذات ال documentaries يا جماعة وعمل اتنين documentaries في الفترة ديت حلوين جدا انا منهم واحد انا ما شفتوش آه، سنة 2003 عمل فيلم اسمه Ghosts of the Abyss كان بيتكلم برضو على اللي هو ال- برضو المراكب الغرقانة وكده يعني لكن في واحد حلو جدا برضو اتعمل سنة 2005 اسمه Aliens of the Deep طبعا عن المخلوقات البحرية اللي في الأعماق أعماق المحيط يا جماعة اللي هي عارفين اللي بيبقوا بعيون كبيرة وكده يعني سبحان الله بجد يعني سبحان الله وتم التصوير بكاميرا IMAX ودي كانت جديده جدا واللي هو كان مشارك معاه برضه في التصوير كانت شركه ديزني وناسا ان هم ايه معتبرين ان طبعا المخلوقات البحريه اللي في ال- اللي في الاعماق ديت كانهم زي aliens فكان documentary يا جماعه محترم جدا ومعمول حلو قوي قوي قوي لدرجه ان كان يعني زي ما تقولوا دخل في منافسه مع ال documentaries الرائعه اللي بتعملها ناشونال جيوغرافيك ولا يقل حلاوه على ال documentaries اللي بنشوفها على نتفليكس دلوقتي اللي هي Our Planet Planet Earth Blue Planet الحاجات الرائعه ديت في نفس الوقت ده يا جماعه كان بيجهز للفيلم القادم وهو فيلم عبارة عن هيرجع لل science fiction لعالم ال science fiction بتاعه وهو بيتكلم على قبائل بقى ايه aliens عايشه في كوكب تاني واحنا كبشر رايحين ايه نحتل الكوكب دوت وكده لكن كان في حاجه موقفاه وهي ال technology في ال graphics يا جماعه هو كان عايز اللي, اللي هم ال aliens او اللي هم يعني الكائنات اللي من كوكب التاني دوت تبقى مش مك مش معموله ب graphics اللي هم ايه معموله بس كده اللي هم زي مثلا Star Wars او كده ومش معموله بمكياج وكده وميك اب كان عايز ان هم يبانوا كان البشر هم اللي بيمثلوا من الاخر فال technology ما كانتش موجوده وقتها وانا بتكلم طبعا على فيلم افاتار اول جزء من سلسله افاتار وعمل السيناريو وركنه على جنب ايه اللي خلاه يرجع يشتغل على الفيلم تاني بقى ويبتدي يجهز له بقى ويخش post production بجد افلام Lord of the Rings يا جماعه وبالذات شخصيه جولوم او شخصيه سميجول اللي قام بدورها طبعا الرائع اندي سيركس وده كان اول شخصيه تتعمل motion capture اللي هي الكام... الكاميرا الصغيره المصوره على وش الممثل النو... الكور البيضاء اللي محطوطه على وشه واللي هم ايه ي capture الايه ال emotions وي capture الوش بقى بالظبط حركات الوش يعني كان بالظبط بني ادم هو ده بني ادم يعني ال... ال... الكائن دوت سميجول ده بني ادم فهو شاف اللقطات دي وقال لك ايه بس كده خلاص انا اقدر اعمل الافاتار يا جماعه ودخل حيز التنفيذ في سنة 2000 و 2000 وكام 2006 2007 كده الفيلم خد حوالي بتاع حوالي 3 سنين او سنتين عشان يتم انتاجه وبرده كان التعاون مع 20th Century Fox برده ما هم برده بعد النجاح الرائع ل تايتانيك قال لك لا طبعا احنا راشقين في, في اي فيلم تعمله يا جيمس وطبعا هو بيشاركوا في التمثيل رجع طبعا يشتغل تاني مع سيجوني ويفر بعد التعاون الاولاني منهم اللي كان طبعا في فيلم Aliens سنه 86 وكان مشارك في التمثيل طبعا اللي هو سام ويرينجتون انا مش بحبه يعني الممثل دوت هو كان طبعا فتره الالفينات حبوا طبعا يطلعوه السما وبتاع يعني او اواخر الالفينات ان هم بقى يعمل افلام بقى اكشن هو is the new action star وبتاع the new Hollywood star لكن مش قوي يعني واتعرفنا طبعا على زوي سالاندا طبعا بدور ناتيري اللي بعد كده شفناها في طبعا Guardians of the Galaxy بدور جامورا انا مش عارف هي هنا كانت ازرق وهناك كانت خضراء انا مش عارف هي حاجه حكايتها مع الالوان يعني وتم يا جماعه تصوير الفيلم هو كان وقتها مش Digital Domain بقى الاستوديو ال graphics بتاعه لان هو كان اتباع لان هو كان مر بضيقه ماديه وكده الاستوديو واتباع بقى شركه تانية هي اللي اشترته ورجع يشتغل مع ILM و ILM يا جماعه عملوا بقى ال motion capture هم بقى طبعا يعني ايه خدوا كورس من استوديو Weta Digital الاسترالي اللي هو اللي عمل Lord of the Rings عشان ايه يقولوا لهم قولوا لنا ازاي بتعملوا ال motion capture دوت وكان الصراحه عملوها برضو بطريقه في منتهى الروعه ال motion capture بتاع طبعا النافي او قبائل النافي ال aliens الزرقاء ديت او الافاتارات يعني من الاخر زي ما بنقول عليها وطبعا يا جماعه ال AR environment او ال augmented reality environment باستخدام كاميرات كبيره كده يقدر كاميرون ايه يوجه النافي هيتحركوا في الايه بين الشجر ازاي الممثلين يتحركوا ازاي كان يعني كان طفره برضه في ال graphics وبكرر لكم تاني جيمس كاميرون بتاع graphics الاول والاخير اولا واخيرا بتاع graphics فطبعا يعني الموضوع كان بالنسبه له هوس يعني نزل الفيلم يا جماعه سنه 2009 اتصرف عليه حوالي 237 مليون دولار حقق 2.9 من عشرة مليار دولار worldwide يعني عدى ال record بتاع تايتانيك يعني بصوا الراجل يعني يا ابن الذين يعني اكتر فيلمين حققوا في التاريخ لنفس المخرج فدي رقم قياسي جديد وصراحه كان يستاهل لان هو كان يا جماعه ال technical marvel وابداع بصري اكتر من قصه لان القصه هي على فكره عاديه يعني لان كان يقال ان هو طبعا ان الفيلم واخد كتير في القصه بتاعته من الفيلم الرائع اللي طبعا كيفن كوستنر اللي هو Dances with Wolves كان هو الراجل الابيض العسكري الابيض طبعا في وقت الحرب الاهليه الامريكيه اللي راح اتضم لقبائل هنود حمر وفي في النص قبلوه وبقى واحد منهم وسموه Dances with Wolves وبعد كده بقى يحاربوا الناس الت- ال- الاشرار وكده المحتلين وكده فهنا نفس الفكره برضه هو الراجل كان آه، بقى بشر واتضم للنافي وبقى بقى ضد بقى ايه الاشرار بقى ايه او ال- الكولونيل الشرير وكده وطبعا كلنا ما ننساش اللقطات الرائعه في الاكشن وفي ال وفي ال- التصوير وكده لا كانت يعني ال technical marvel لكن الفيلم فيه عيب واحد يا جماعه بسببه ما كل الافلام بقت عايزه تصور 3D يا جماعه يعني مجاري اتطفحت من الاخر يعني هو طبعا يا جماعه تصويره في ال 3D كان حلو جدا الصراحه بالذات المناظر الطبيعيه اللي في الفيلم اتعملت جميله جدا لكن بسبب الفيلم دوت مفيش اي فيلم بعد كده ما بقاش ع- مش عايز يصور 3D واي فيلم ع- ينفع فيه ال 3D ما ينفعش قاموا عاملينها فيه وخلاص كل ده بس عشان يعلوا تذاكر السينما يعني فالموضوع ده العيب الوحيد اللي في الفيلم اللي انا ما بحبوش الصراحه لكن افاتار طبعا ما فيش غبار عليه يا جماعه ان هو كان فيلم يعني game changer صراحه يعني وطبعا مفيش آه، حاجة غريبة في كده الفيلم طبعا افاتار اترشح لتسعة جوائز اوسكار وكسب ثلاثة ما كسبش بقى احسن فيلم واحسن اخراج وكده كله طبعا كان مركز على ال- ايه الحاجات التقنية ال technical يعني fun fact يا جماعة في نفس السنة دي سنة 2009 ايه الفيلم اللي كسب احسن فيلم واحسن اخراج فيلم The Hurt Locker اللي هو اللي كان وقت حرب العراق بتاعت سنة 2003 بتاع ال- اللي بي اللي بيشيلوا القنابل والحاجات دي هو- والمخرجة الفيلم اسمها المخرجة كاثرين بيجلو ودي طليقة جيمس كاميرون يعني الست كده يعني قالت له انا جيت وحطيت عليك يالا ف fun fact كده حبيت اقولها لكم صيام كامل من الاخراج ومن يعني اي entertainment business يعني لمده 13 سنه تانيين وزي المره اللي فاتت آه، يعني في اختلاف عن المره اللي فاتت لما غاب طبعا بين آه، آه، تايتانيك وبين افاتار ان هو كان في النص بيعمل بقى ايه documentaries ينزل يصور تحت الميه وحاجات كده يعني الفترة دي مختفي تماما مش عارفين هو بيعمل ايه وكل الكلام انه بيجهز افاتار الجزء التاني واللي هو بقى طب يعني ماشي ده طبيعي الفيلم الاولاني يعني اكتر فيلم حقق في التاريخ عدى تايتانيك لكن فلازم اكيد بتجهز لواحد جديد مختفي تماما ومش عارفين هو الفيلم عباره عن ايه ولا مين الممثلين ولا بتاع كل الحكايه اللي وصل لنا ان الفيلم هيبقى تصويره تحت الميه طب إيه المشكلة يعني ما احنا بنصور تحت المية كتير يعني ده من أيام فيلم آه، جحيم تحت الماء وفيلم الطريق إلى إيلات ودايما بنصور تحت المية وهو عملها قبل كده في طبعا في فيلم دي أبس قال لك ان هو ايه عايز يصور تحت الميه بطريقه محدش عملها قبل كده يا جماعه ولسه هو بيحاول ايه ي- يكراك الكود يعني بيحاول ايه يكسر القاعده بقى يشوف آه، آه، ك- كاميرات بقى بتصور بطريقه معينه عدسات بطريقه معينه ال motion capture هيتاخد ازاي تحت الميه كل ده قعد بتاع حوالي فوق العشر سنين يركز في الموضوع ده لكن في في النص مشروع اشتغل فيه في فيلم على فكره انا بعتبره مش وحش بس فيلم يعني فيلم لطيف يعني وهو طبعا سنة 2019 يا جماعة وهو هنا شارك في الإنتاج والكتابة وطبعا في طبعا في إخراج في ال graphics و technical advisor وكده طبعا فيلم آه Alita Battle Angel الفيلم ده انا بحبه على فكره هو فيلم طبعا متاخد على الانمي Alita Battle Angel والفيلم اتعمل على فكره في منتهى الجمال من حيث طبعا ال graphics وال set pieces والمناظر وكده كان من اخراج المخرج روبرت رودريجيز حتى كان حاجه غريبه يعني عن المخرج روبرت رودريجيز ده الراجل بتاع Desperado Spy Kids Sin City From Dusk Till Dawn فدي كانت غريبه شويه وكان مشارك كوكبه من نجوم جامده جدا في الفيلم اللي هي طبعا كريستوفر فالتس آه، جينيفر كونلي آه، ماهرشالا علي واللي قامت بدور البنت اللي هي اليتا اللي هي اتاخدت طبعا motion capture كان motion capture حلو قوي قوي قوي يعني اللي هي اللي قامت بدورها روزا سالازار الفيلم كان جميل جدا والاكشن فيه حلو قوي وكمان كان مركز اكتر على حته ال prosthetics اللي هي ايه لما حد لا قدر الله يعني دراعه مقطوع آه، رجليه مقطوعه او كده بيتركب له حاجه مكانها فهنا كان مطلع لك ان الموضوع بزياده قوي معمول حلو جدا احنا طبعا في المستقبل سنه 2500 وحاجه وكان حتى كمان الفيلم اتعمل عليه دعايه برضو طبيه برضو يعني للشركات اللي عايزه تعمل prosthetics للناس اللي ايه خسرت يعني ايه دراعها ايديها كده يعني فكان مركز الفيلم على الطريقه دي بطريقه حلوه جدا والفيلم يعني كان graphics رائعه والاكشن فيه كان حلو لكن اتعمل مع 20th Century Fox طبعا وما اتقالش ان هو هيتعمل له جزء تاني سنة 2021 يتم الإعلان رسميا على فيلم أفاتار The Way of Water وإنه هينزل في ديسمبر 2022 وهيبقى برضه 3 ساعات ومتصور يعني 3 أرباعه تحت المية وبيكمل لنا ايه الحكايه بتاعت الجزء الاولاني اللي معظمنا كان نسيها اساسا طبعا يعني كتير جدا شككوا ان الفيلم ده هيحقق فلوس كتير ال- شككوا ان الفيلم هينجح يعني قال لك يعني خلاص يا كاميرون يعني you're yesterday's news بقى خلاص يعني مين اللي هيجي يتفرج على الافاتار يعني وخصوصا الناس ابتدت تزهق برضو من الافلام اللي فيها graphics كتيره ال abundance of special effects وكده فاللي هو you're too late من الاخر يعني والفيلم اتصرف عليه كتير جدا ما يقرب ما قرب من 400 مليون دولار حاجه فظيعه لكن نزل الفيلم من هنا يا جماعه وكاميرون كسب الرهان قال لك انا الفيلم ده هيحقق اكتر من 2 مليار دولار worldwide وكسب الرهان الفيلم حقق 2.3 من 10 مليار دولار worldwide واتحط دلوقتي برضو في تالت فيلم الكاميرون يحقق فوق ال 2 مليار دولار وفي وفي القايمه بتاعت اكتر فيلم حققت في التاريخ هو رقم ثلاثة دلوقتي يا جماعه اول واحد افاتار بتاعه تاني واحد طبعا Avengers Endgame تالت واحد افاتار The Way of Water رابع واحد تايتانيك فيعني يعني فيها راجل يعني يعني الصراحه هو كسب الرهان الصراحه وطبعا قرر انه يعمل جزء ثالث ورابع كمان حقه الصراحه الفيلم حقق ايرادات ولا لسه في ناس عايزه تتفرج عليه على ال ال الافاتار والحرب مع النافي ومع البشر وكده والصراحه يا جماعه الفيلم ابداع بصري التصوير تحت الميه يا جماعه في منتهى الجمال يعني الصراحة أنا دلوقتي طماع أنا لما فيلم يبقى أحداثه تحت المية مثلا أو كده أنا أقول لا لازم يبقى زي أفاتار The Way of Water اتعمل يا جماعة ال motion capture فيه في منتهى الصعوبة ده تقريبا كان في ممثلين بيسيب بيمسكوا نفسهم تحت المية فترة طويلة قوي وينزلوا ويطلعوا كده يعني التصوير كان صعب ويصوروا طبعا كله جوه استوديو وبتاع لكن النتيجة طلعت في منتهى الجمال حلوة قوي قوي قوي يعني فعلا مع الحيتان مع كده وطبعا الفيلم كان فيه environmental message برضو يعني اللي هو ال- البحار والمحيطات بتتعامل بطريقه تقرف ال- ال- رمي ال- النفايات والزباله طبعا ال- الحيتان اللي بيتم اصطيادها يعني برضو كان فيه ايه حته environmental message كده فا okay والفيلم طبعا كان جميل جدا وبقول لكم هو ابداع بصري قصه عاديه يعني ما okay يعني اللي هو زي برضو افاتار اللي قبل كده هي الحته مش القصه هي الحته في ال- experience نفسها بتاعت ال special effects وبتاع الجو العام وكده فالصراحه وال motion capture كان في منتهى الروعه يعني فافاتار The Way of Water اخر اعمال جيمس كاميرون واحنا كده مستنيين افاتار الجزء الثالث وافاتار الجزء الرابع سنه 2025 و2029 دي ال plan يعني ادينا هنشوف فنقدر نقول دلوقتي يا جماعه واحنا بنقرب نهايه حلقتنا ان فعلا جيمس كاميرون هو مخرج الارقام القياسيه من حيث تكلفه الافلام والايرادات بتاعتها من حيث التقنيات وال technical achievements والنتائج اللي حصلت بسببها من حيث ايرادات الافلام اللي محطاه دلوقتي في اكتر افلام حققت في تاريخ السينما يعني في هوليوود صراحة هو أنا بحب المخرج ده دوت جدا وبيمتعني الصراحة يعني أنا بنبسط لما أتفرج على فيلم ليه كده وأعتقد كلنا بنحب أفلامه يعني وأدينا هنشوف إيه اللي هيحصل الفترة الجاية بس يا جماعة طولنا النهارده شويه لكن الموضوع يستاهل يعني وده مش هيبقى المخرج الوحيد اللي نتكلم عنه احنا لسه يعني في مخرجين كتير جدا لازم نتكلم عنهم يعني ومش في هوليوود بس لا طبعا في دولنا العربيه فانتظروا معانا في ال coming days او ال coming months في البودكاست لو حضراتكم لسه متابعينا واتمنى تفضلوا متابعينا وافضل دايما على حسن ظنكم اشكركم اعزائي المشاهدين واعزائي المستمعين طبعا زي ما احنا متعودين دايما فضلا وليس امرا لو الحلقه عجبتكم تعملوا follow على Apple Podcast وعلى سبوتيفاي وعلى انغامي وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه